الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ومرحبا بيكم ونعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى قبل الحقيقة ما ندخل ونتكلم عن اسم ال- اليوم احنا يا جماعة خلاص داخلين العشرة ال- ال- الأواخر و... والأيام الغالية والأيام القليلة اللي كلنا مشتاقين لنسائم الرحمة والمغفرة والعفو واللطف وال... والعفو عما مضى كلنا مشتاقين للعتق من النار يعني لو أعتقك ما يأسركش تاني أبدا الكريم إذا أعتق إذا ك... أنا بتخيل موضوع العتق دون زي واحد كان في رقبته كده سلسلة واخداه آخر السلسلة دي واصلة إلى النار فيأتي رمضان وتأتي العشرة الأواخر فتتقطع السلسلة ويتفك الرقبة ويبقى مبروك اعتقت من النار وإذا أعتقك لا يمكن يأسرك تاني العربي الأصيل لو عنده عبد وقال له اذهب أنت حر استحالة يرجع في كلامه تاني فما بالك بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى لو أعتقك مبروك احنا داخلين على ليلة هي خير من ألف شهر العبادة في الليلة دي أحلى واكثر ثوابا عند الله من عباده ألف شهر حسنات ألف شهر تتحط في كفه حسناتك ألف شهر يعني 84 سنه حسنات 84 سنه الليله ديا ثوابها عند ربنا قد 84 سنه عباده اخوانا انتوا انتوا عارفين احنا داخلين على ايه كل واحد يجتهد ويشمر ويعني زي النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر احيا الليل وشد المئزر عارف ال- الفلاح لما يدخل الحقل فيقوم رابط ال- ال- رافع الهدوم بقى عشان هنشد بقى عندنا شغل وشد المئزر واحيا الليل وايقظ اهلها وشمر للعباده ايقظ اهله يلا ما عندناش ستات بتنام في العشر الاواخر قوموا يصلوا كله يقوم يشتغل كله يصلي ها يا جماعه جاهزين وناويين ومستعدين والثمن كبير الثمن العتق الثمن الليله دي ليله اجابه دعاء يستجاب فيها دعائك دعائك مقبول في هذه الليلة لو توافقت مع هذه الليلة مبروك الدعاء استجاب يا اخوانا ال- الحماسة وال- والاستعداد والإقبال على الله انت السنة دي كويس الله أعلم السنة الجاية هتكون في صحتك ولا لا هتكون مسافر ولا لا هتكون مريض ولا لا هتكون مشغول ولا لا هتكون في أهل الأرض ولا لا محدش عارف الحق العتق ات- الحق ليالي العتق دقائق غالية موت نفسك ليل ونهار وعبادة وإقبال على الله ودعاء واستغاثة بالله وجهز دعواتك جهزها بشدة يعني تذكرة لابد منها وإقبال على المساجد وعبودية وقرآن وختمة واللي ما شدش في العشرين الأوائل يلا يشد اليومين دول لأن دي أيام الإجابة أيام عتق أيام إجابة دعاء خير من ألف شهر تيجي الركعتين في ليلة القدر كأنك بقالك 84 سنة واقف بتتعبد بين يدي الله تيجي الدمعة من خشية الله في ليلة القدر في ليلة القدر كأن بحار من الدموع في كفة الحسنات تيجي تقبيل إيد أمك وإرضائها في ليلة القدر كأنك م- راضيها بقالك 84 سنة يجي صدقة في ليلة القدر أنت بقالك 84 سنة بتتصدق تخيل كفة حسناتك الليلة دي ممكن يحصل فيها إيه تنزل وتنزل وتمتلئ وتمتلئ يا اخوانا استعدوا استعدوا وابذلوا الجهد وشدوا ربنا يتقبل منا ومنكم ويفتح علينا وعليكم آه، اسم اليوم اسم كله امل مناسب ان شاء الله للتوقيت جدا كله طمأنينة كله فرحة كله استبشار كله مزيد من الحماسة من ال- من العبادة وال- والإقبال بالذات عبادة معينة عبادة الدعاء اسم اليوم اسم الله المجيب اسم الله المجيب إن ربي قريب مجيب اسم تكرر في القرآن وكلمة فاستجبنا طول ما أنت مش هتفتح سورة من القرآن إلا وتلاقي فاستجبنا له فاستجبنا لهم فاستجبنا لهم طول ما أنت ماشي في القرآن هتلاقي أدعية يعلمك الله تبارك وتعالى أن تدعو بها وأن تسأله بها المجيب سبحانه وتعالى طبعا اسهل مره نقول تعريف الاسم المجيب لو قلنا ايه معنى اسم الله المجيب خلي بالكم اسم الله المجيب له مع رمضان وله مع العشر الاواخر الاسم ده مناسب قوي للتوقيت ده ليه للصائم عند فطره دعوه لا ترد المجيب له معك في رمضان علاقه خاصه لك مع المجيب في رمضان علاقة خاصة ولك مع المجيب في العشر الأواخر علاقة أخص للصائم عند فطره دعوة إيه؟ يا يا جماعة أرجوكوا دققوا في الكلمات واستوعبوها و- و- وخلوها كده كده يعني تيجي على عقولكم وقلوبكم وتستوعب دعوة إيه؟ لا ترد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى صح لا ينطق عن الهوى والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك لا ترد هو مش مجبر ان يقول هذا الكلام الا اذا كانت فعلا ايه لا ترد لا ترد يا اخوانا وللصائم عند فطره دعوه لا ترد طيب ولنا ايه كمان مع رمضان ان اشهر ايه في اجابه الدعاء جت في وسط ايات الصيام واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوات الداعي دي جت فين أجيب دعوة الداعي إذا دعان جت فين؟ في وسط آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في وسط الآيات جت هذه الآية طب و... وإيه كمان؟ أن ليلة القدر دعاءها مستجاب لك ثلاث أشياء مع المجيب في رمضان وفي العشر الأواخر ولذلك يقول لك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجهزوا لرمضان وللحج دعوات محددة خمس ست دعوات م- مش بيدعي كده وهو مش مركز أنا عندي خمس ست طلبات ويلحون عليها كل رمضان كل سجدة كل ركعة كل قيام كل دعاء ويلحون عليها إلحاحا شديدا يقولون فينقضي رمضان و- و- و- ويعني و- و- ونبدأ العام الجديد فوالله لا يأتي رمضان القادم إلا وقد أجاب الله لنا ما دعوناه بها جرب شوف كلام الصحابة دون يعني هيمشي معاك إزاي وهيحصل معاك إزاي اسم جميل اسم كله أمل اسم كله بشرى المجيب معنى اسم المجيب الذي يقابل مسألة المس- السائلين بالإجابة والإيه والعطاء م- سهلة جدا أكيد معنى المجيب كده المجيب الذي يجيب دعوة السائلين لولا أنه يريد أن يستجيب لك لما أنطق لسانك لو نطق اللسان بالدعاء فاعلم أن المجيب سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك و- ومفيش كلام اكتر من كده بمنتهى هذا الوضوح اذا نطق اللسان بالدعاء فاعلم ان المجيب يريد ان يعطيك ومن هنا بقى في معنى تاني للمجيب احنا قلنا ايه المجيب الذي يقابل دعوة السائلين بالإجابة لا ده في معنى تاني أخطر المجيب الذي يقذف في قلوب الداعين وفي قلوب البشر وفي أفئدتهم وألسنتهم الدعاء الأولانية يقابل طلبك بالإجابة الثانية لا ده هو اللي قذف في قلبك المجيب يقذف في قلبك ادعيني ولذلك انت لو تاخد بالك احيانا تكون ماشي عادي جدا و- وفجأة تبص تلاقي لسانك جت على دماغك دعوة هذا المجيب سبحانه وتعالى شفت المعنى جميل قد ايه يبقى المعنى الاولاني القريب السهل تدعي يستجيب لك المعنى الثاني الاجمل هو اللي يقذف في قلبك ادعيني ولذلك سيدنا عمر الخطاب فاهم المعنى ده فيقول لك انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء فماذا فمتى الهمت الدعاء عرفت ان الاجابه معه كلمه كلمه كلمه من عرف المجيب خلي بالك احيانا ينطق بعض الصحابه بكلمات الكلمه دي لما تطلع تعرف ان وراها يعني سيدنا علي بن ابي طالب لما يقول لو قيل لي يوم القيامه سنترك حسابك لابيك وامك لرفضت لان الله سيكون ارحم بي من ابي وامي هذا يعرف الرحيم يعرفه عن قرب سيدنا عمر الخطاب يعرف المجيب شوف ال ال الكلمة خطيرة قد إيه أنا لا أحمل هم الإجابة الإجابة دي مضمونة لأنه وعد الله أعز وأكرم من أن يعد وهو اللي اللي قال أوفوا بالعهود أوفوا بالعقود الله أكرم من أن يعد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله اشترى وعوده وعي- وكان وعد و- وكان يعني ومن أصدق من الله قيلا إنه كان وعده مأتيا لا يمكن يا اخوانا دي عقيده عندنا عندنا كمسلمين فسيدنا عمر بن الخطاب مطمئن للاجابه فهو بيقول انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء فمتى الهمت الدعاء عرفت ان الاجابه معه ولذلك احد تاني واحد تاني يقول إن- آه يعني لا انا اشد خشيه من ان احرم الدعاء من خشيتي ان احرم الاجابه انا خوفي ان انا احرم الدعاء لان المجيب لو انطق لساني بالدعاء عرفت ان الاجابه معه شوفوا المعنى جميل آه، قد ايه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول لك حديث يوضح لك الموضوع خالص يقول صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فتح له باب من ابواب الرحمه يعني المجيب يبقى المجيب المعنى الأول الذي يستجيب دعاء السائلين المعنى الأجمل الذي يقذف في قلوب السائلين وألسنتهم أن يلجأوا إليه بالدعاء فيستجيب لهم فهو اللي ألهم وهو اللي استجاب سبحانه وتعالى المجيب المجيب المجيب ولذلك يا جماعة خلينا واحنا بنتكلم لسه عن اسم الله ال- ال- ال- المجيب خلينا الأول نتكلم على بعض المعاني الأساسية في ال- في البداية لاحظ حاجة غريبة جدا عشان تعرف يعني أنا أنا الكم ملحوظة اللي هقولها لك ست سبع ملاحظات كده واحنا لسه في معنى المجيب عايز كده أملأ قلبك ب- ب- بالشعور بالحب والعظمة تجاه المجيب قبل ما نقول كيف يستجيب والايات والاحاديث الاول الشعور بالعظمه ايه يعني زي ايه لم يحدد موعد للاجابه تدعو فيه لم يح... اسف لم يحدد موعد للدعاء يعني انظر للمجيب متى طلبتني وجدتني متى اتيتني وجدتني تخيل لو ميعاد الاجابه من 2:30 بالليل ل 3:30 بالليل صحيح هو وقت استجابه اكتر الثلث الاخير من الليل لكن تخيل لو هو ده ميعاد الاجابه بس الصعوبة عليك تبقى عاملة ازاي تخيل لو ال- لو موعد الدعاء بالدور يعني يعني في دور ويقف فيه البشر علشان يستجاب دعائهم انا انا بس بوريك قد ايه المجيب سهل عليك الامور متى طلبتني وجدتني ترفع ايديك تدعو من غير ما ترفع ايديك بلسانك من غير لسانك من غير ما تحرك شفايفك من جواك يا رب انقذني يا رب انجدني يا رب ماليش غيرك من غير ما تنطق بلسان من غير ما تنطق رفعت اليدين المجيب معك في كل وقت وحين المجيب سبحانه وتعالى و- و- وتحس ان ان في اسم الله المجيب المجيب يعرفك على باقي اسماء الله الحسنى ازاي في دعاء في حديث للنبي بيقول الدعاء هو العباده صح يعني ايه الدعاء هو العباده يعني اعظم ما تتجلى فيه احساسك بالعبوديه لله وانت بتدعي ليه اشمعنى مع هذا الاسم واشمعنى مع الدعاء لسبب بسيط جدا ان انت ممكن وانت بتصلي ما تحسش بالعبوديه مش لان الصلاه ما بتحسسكش بالعبوديه لنقص في نفسك ممكن وانت بتزكي ما تحسش بالعبوديه ممكن وانت صايم اعتدت على الصيام ما تحسش بالعبوديه لكن مش ممكن مش ممكن تكون رافع ايديك وبتقول له يا رب انا محتاج كذا وما تكونش حاسس انك عبده ما ما- ما هو ولذلك النبي بيقول لك الدعاء هو العباده لا يمكن مش هتحس فيه بمعنى العبوديه لانك معنى انك رفعت ايدك يا رب انا محتاج كذا انت دلوقتي عملت ايه انت قريت بكل اسمائه الحسنى انت اقريت ان هو العظيم وان هو القوي وان هو اللي بيده الامر وان هو الملك وان هو الع- السميع البصير لانك بتدعوه و... واخد بالك انت عملت ايه انت معنى ان انت رحت للمجيب انت رحت لكل اسماء الله الحسنى ولذلك عشان كده النبي قال لك الدعاء هو العبادة لأن بتتجلى في مظاهر العبادة لو أنت مش عارف تحس بباقي يعني أشكال الع- العبودية لله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وقيام ما فرضه الله تبارك وتعالى فلو رحت بالدعاء أنت كملت العبادة وأنت شعرت بمعنى العبادة لا ده كمان أكتر من كده في أنت مع المجيب تعرف عظمة السميع البصير اشمعنى عظمة السميع البصير يا اخوانا بصوا على الكعبه كده كم واحد بيدعي تحت كم تخيل كل واحد من دول في نفس اللحظه في نفس الثانيه بيسال ربنا سؤال منهم اللي بصوت عالي ومنهم اللي في سره منهم اللي بيعيط وما بينطقش طب بصوا على المساجد في بلادنا في التراويح ما شاء الله مليانه كل واحد في سجدته بيسال ربنا سؤال مش كده يا اخوانا تعرف عظمته ولا لا سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع يا اخوانا ده انت بيجي لك ولله المثل الاعلى بيجي لك واحد بيكلمك وهو بيتكلم معاك يجي لك واحد تاني يقول لك لو سمحت انا عايز اقول لك حاجه تقول له يا عم انا ما هو انا عندي ودنين انا بسمع الراجل لما اخلص ابقى تبقى تكلمني ولله المثل الاعلى يدعوه الالاف والملايين في نفس اللحظه خلي بالك كل واحد فيهم عارف ان ربنا سمعه كل واحد فيهم بيقول له يا رب كان ما فيش الا هو يعني ك... كان ما فيش الا انا اللي بدعي كان انا لوحدي حوالين الكعبه كان انا لوحدي اللي ساجد في المسجد وانت مطمئن لكده ومبسوط بكده وما انتش متضايق من اللي جنبك اسكت يا اخي لغايه ما خلص يعني انت متخيل المعنى ده يا عم اسكت شويه لغايه ما اخلص انا عشان لا اله الا الله يبقى شفت اسماء الحسنى بتتجلى عليك يبقى السميع البصير عمر ما حد فينا اتضايق من واحد جنبه بيدعي يحسن ياخد منه صح ليه ليه عمرك ما اتضايقت من واحد جنبك لان انت عظمت ربنا وانت بتدعيه لان انت موقن ان المجيب سميع بصير وان المجيب لا يشغله سمع عن سمع ولا تختلط عليه الاصوات لا اله الا الله لا تختلط عليه الاصوات احنا ضعف قوي يا اخوانا احنا فقراء قوي فانا والله يا اخوانا احيانا الواحد يمشي عند الكعبه كده واحنا بنطوف ويبص على الناس وكل واحد بيسال في مساله شكل واحد اللي بيتكلم عن ولاده يا رب عيالي والتاني اللي بيقول يا رب المرض والتالت بيقول يا رب الرزق والرابع بيقول يا رب الاسلام والمسلمين وال- والخامس والسادس والعاشر والالف والمئة الف والمليون والاتنين مليون انت بتقول على الكعبه طب ما تبص على كل المسائل طب ما تبص على العالم كله ما تبص على العالم كله كله ساجد بين يديه شوف بقى الحديث الجميل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كله مع بعضه فسألوني زي الحج كده فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر المجيب يا اخوانا اسم جميل جدا اسم اسم يعرفك على باقي اسماء الله الحسنى ويحببك في باقي اسماء الله الحسنى ويعرفك عظمه ربنا ومعنى انك بتعمل كده ومش متضايق من اللي بيدعو حواليك يبقى انت عارف انه عظيم وسميع وبصير يبقى انت فعلا الدعاء هو العباده يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده شفتوا المعاني جميله ازاي وشفتوا المجيب ينفق على عباده بسخاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله ايه بقى طلبك بقى يا عم طلبك طلبك ايه حجمه قد ايه طلبك في خزائن السماوات والارض التي لا يملكها الا الله تبارك بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء طيب عرفت كل دون خلي بالك في معنى كمان جميل جدا ال- المجيب سبحانه وتعالى احنا كل ده لسه بنقول بنعرف بالمجيب المجيب يحب الملحين الانسان لو زنيت عليه يزهق منك ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى شوفوا النبي يقول لك ايه ان الله يحب الملحين في الدعاء تلح اكتر يحبك اكتر ليه اصل انت كل ما بتلح بتحقق العبوديه اكتر بتؤكد ان مالكش غيره خلي بالك المجيب يحب الملحين يا رب يا رب يا رب وتتذلل وتعيد وترجع وتخلص الدعاء وترجع تاني يا رب يا رب يا رب لا اقول لك حاجه كمان جميله ده المجيب قد يضطرك للظروف لان بقالك كتير ما بتدعيهوش لتدعوه يضطر المريض الى المرض ليرفع يديه ويقول يا رب اشفيني يضطر الناس إلى المصائب ليعودوا إليه ويقول ليعرفوه بعبوديته باسمه المجيب فيقول يا رب نجينا يضطر السفينة إلى الغرق وكانوا بعيدين عنه لي لي يعني ليرفعوا أصواتهم في, في في قلب البحر أغثنا أغثنا يضطر الإنسان في الصحراء ليتوه ليقول يا رب أغثني أغثني يضطر الأمة كل الأمة للضعف لترفع أيديها وتذهب وتعلم أنها عبدة مأمورة لله تبارك وتعالى تقول يا رب أغثنا أغثنا المجيب يريدك أن تذهب إليه يدعوك أن تذهب إليه طب اقول لك حاجه تانية كمان جميله جدا سر عجيب قوي المجيب في القران دايما ياتي مع اسم اخر حد عارفه اسم ايه لا مش السميع ياتي مع اسم القريب جزاك الله خيرا ياتي مع اسم القريب ان ربي قريب مجيب اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فايه فاكثروا الدعاء واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب كويس ليه شوف الم- السر الجميل والمعنى الجميل انت لا تدعو من هو بعيد عنك انت تدعو من هو اقرب اقرب اقرب اقرب اقرب من هو اليك انت تدعو القريب اخوانا انت لما بيبقى عندك مشكله وفيها اطراف كتيره متصارعه والموضوع معقد احيانا بتبقى محتاج تقعد لواحد تشرحه في قد ايه خمس ست ساعات مش كده ويقول لك مش فاهم تقول له لا اصل انا نسيت احكي لك حته تقوم راجع حكي له من الاول وبعدين يقول لك طب ما انا شاكك ما يمكن انت اللي غلطان تقول له لا انت فهمتني غلط وتبدا عايز تفهمه صح مش ده بيحصل هو قريب انت مش محتاج حد يا جماعه بيرفع ايديه يدعي ربنا يقعد يشرح الموضوع الاول حد بيشرح لانه قريب يا رب خلص لي هذا الامر يا رب إيه اللي هو ايه هو عارف لانه قريب مش كده يعني يعني المعنى ده جميل جدا قريب ادعي وخلي بالك قريب ما تتكسفش هو عارف كل حاجه ادعي ادعي بلا خجل ادعي بلا بلا يعني ادعي من غير ما تشرح انت بتروح لواحد كبير العيله ولله المثل الاعلى تقول له ارجوك الحقني الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا وتلاقي تلاقيه شرد منك تقول له بس ركز معايا في الحته دي اصل هو ده لب الموضوع انت مش محتاج تعمل كده مع الله سبحانه مع المجيب لانه قريب يا رب ده انت كمان ممكن من غير ما ترفع صوتك في سرك تبقى قاعد في وسط الناس يا جماعه احنا بنتكلم النهارده على اجابه الدعاء ممكن واحد قاعد في وسطينا دلوقتي واحده بتسمعنا دلوقتي شاب بيسمعنا دلوقتي وجوه يا رب الطلب الفلاني ويمكن قاعد في وسط عشرة ويمكن قاعد واهله قاعدين جنبه وبيدعي يا رب يا رب حنن قلب ابويا وامي عليا وهم قاعدين جنبه والقريب يسمعه وهم مش سامعين وابوه وامه قاعدين جنبه اب قاعد دلوقتي وابنه جنبه يا رب اهديه يا رب اهديه والولد مش عارف ابوه بيقول ايه اهو بيتفرج وخلاص لكن قريب مجيب اقول لك حاجه تخليك بتدعو القريب المجيب وانت مستريح تماما مين اقرب حد ليك مين فكر كده اقرب شخص ليك في الدنيا اقرب ليك ها امي ابويا لا صديقي فلان آه مراتي لا والله الله اقرب والله الله اقرب والذي لا اله الا هو اقرب اليك من كل هؤلاء طب اقول لك حاجه اصعب اقرب حد ليك احضنه كده ابنك بس امشي معايا في المثل ده ولله المثل الاعلى ابنك بتحبه قوي احضنه مين اقرب اليك الله الله اقرب اليك طب اديك مثل مثل اكتر عارف اللابتوب كمبيوتر امسكه خدني بس على قد عقلي امسكه احضنه احضنه خدني على اي كلام احضن اللابتوب مين اقرب لللابتوب انت ولا الكهرباء اللي فيه الكهرباء اللي فيه مش كده ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الروح اللي فيك ان ربي قريب مجيب الله على معنى القريب المجيب تدعي بقى ولا ما تدعيش ترفع ايديك وتروح للمجيب وقلبك جامد بعد كل اذا انا كل دوت عمال اقول لك يعني انا عمال نسخن مع بعض اقول لك روح للمجيب المجيب المجيب وبعدين اقول لك المجيب القريب وبعدين اقول لك اكتر من كده ده مش انت بس ده كل من في السماوات والارض بيذهب الى المجيب يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان إذ البذرة بتدعو الله إن هو ينميها والحوت في قاع المحيط بيدعو الله إن هو يرزقه والنملة بتدعو الله إن هو يعطيها يسأله كله كله بيروح للمجيب الكون كله ذاهب إلى المجيب تذهب إليه ولا ما تذهبش إليه وبعدين خلي بالك تسأله اوعى تفتكر إنك تسأله في أمور معينة دون أمور يحبك أن تسأله في كل الأمور حتى فسافس الأمور صدق يعني إيه اصغر حاجه مفاتيحي ضاعت تقول لي لا معقوله اسال ربنا في حاجه زي كده يا رب اللهم رب الضاله هذه الضاله انت تهدي من الضلاله ردها الي والنبي علمك لو تهت منك حاجه تقول الدعاء ده اللهم يا جامع الناس اليوم القيامه اجمعني على ضلتي جربوا الدعاء ده واحد تاه من عنوان معقوله ادعي ربنا في حاجه زي كده لا يعني عيب يا اخوانا يحبك ان تساله في كل شيء في حياتك الله يعني مش بس في المواضيع الكبيره كل حاجه في حياتك من اول يا رب الجواز يا رب جوز بنتي يا رب البنات ارزقني الزوج الصالح من اول يا رب انصر الامه من اول يا رب ارزقني يا رب الشغل من عظائم الامور لغايه اقل الامور يحبك ان تساله في كل شيء اديك مثل يفرحك قوي قوي قوي واحد غني راح لواحد فقير قال له بص انا متكفل بيك ما تروحش لحد غيري مش بتحصل حاجات زي كده ما تروحش لحد غيري مهما كان الموضوع ما تقولش اصل هو غني ما اسالوش في الحاجات الصغيره اساله في الحاجات الكي ما تروح ما توديش وشك لحد تاني ما تعريش وشك لحد تاني ما تذلش نفسك لحد تاني انا متكفل بيك تعال لي في اي وقت من الليل او النهار انا مسؤول عنك ولله المثل الاعلى قريب مجيب عرفت ليه بيحب انك تساله في الكبيره والصغيره هذا هو ربنا سبحانه وتعالى تحبه من كل قلبك ولا لا تساله ولا لا اذا كنت قد عرفت القريب هكذا فاسمع بقى فاسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفك بالقريب سبحانه وتعالى بالمجيب سبحانه وتعالى يقول ال- جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعيد ربنا فنناديه ام قريب فنناجيه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني ايه الحنان ده كله شوفوا كلمة عني فإني قريب إيه العطف ده فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان خلي بالك يا أخوانا هو السؤال ده مش كان سهل على النبي صلى الله عليه وسلم سهل قوي ما جاوبتش ليه يا رسول الله هذا السؤال لا يجيب عنه إلا المجيب سبحانه وتعالى عشان تعرف أن العلاقة مباشرة منك إليه ومنه إليك وإذا سألك عبادي عني خلي بالكم كل الآيات الأخرى اللي فيها وإذا سألك لازم تيجي كلمة قل يسألونك عن المحيط قل يسألونك عن الشهر الحرام قل يسألونك عن الخمر والميسر قل المرة الوحيدة اللي ما جاتش فيها كلمة قل لأن العلاقة قريبة قوي وإذا سألك عبادي عني ما فيش قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان خلي بالك قال الداعي ما قالش المؤمن ما قالش العابد الداعي أجيب دعوة الداعي وبعدين قال إيه إذا دعان الأمر عندك الأمر عندك الموضوع عندك أنت إذا دعان الله إيه الآية الجميلة دي إيه الجمال ده كله طيب اسمع قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم انت متخيل وقال ربكم ادعوني خلي بالك مش وقال ربكم ادعوه يستجب لكم ادعوني العلاقة مباشرة وقريبة وبعدين بقية الآية ايه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ليه ليه اعتبر هو كان بيتكلم على الدعاء ليه اعتبر اللي ما بيدعيش مستكبر هو انت ما عندكش حاجة محتاجها هو انت عندك حد تاني تروح له هو انت شايف حد تاني ممكن يخلص لك حاجتك انت عندك حد تاني انت مستكبر انت مش عايز تدعي ليه والله يا جماعه ساعات نبقى قاعدين كده ف- في عرفه ولا بندعي ولا في وسط ناس كده وتلاقي ناس كده يعني ايه متانتكه يعني فتيجي ندعي فيقول لك امين يا عم كده انزل لربنا كده واخضع و- وتذلل كده وذل وروح هو يحب ان هو يراك يعني خاضع ذليل متذلل بين يدي الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي استكبار عن العباده لان الدعاء هو العباده ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا خ- شوف كلمة خوفا وطمعا اطمع فيما عند الله إن رحمة الله قريب قريب من المحسنين دايما هتلاقي القرب مع قضية الإجابة كلنا محتاجين يا اخوانا ادعوه يا اخوانا وروحوا له شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة شوفوا حديث النبي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء يحب الدعاء شوفوا حديث النبي من لا يسأل الله يغضب عليه اللي ما بيسأل ما عندكش حاجة معقولة مش محتاج حاجة انت قوي انت مالكش انت عندك حد تاني بتروح له من لا يسأل الله يغضب عليه شوفوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء ما تيأسوش مع الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد ما فيش حد يهلك وهو بيدعي ربنا لأنه المجيب سبحانه وتعالى ازاي يبقى ربك المجيب وتهلك طب ما تدعيه انت معاك سلاح خطير انت معاك سلاح اسمه الدعاء لان ربك اسمه المجيب شوفوا الحديث الجميل ان الله حيي ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا خائبتين يا جماعه حيي كريم حيي كريم يستحي يستحي منك أيها العبد أن ترفع يديك ويردهما صفرا خائبتين يعني أنا بقول الكلام ده مين بقى عنده شك أن هو هيستجاب دعائه يعني مين عنده ذرة شك بعد كل الآيات والأحاديث دي يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي من يدعوني فأستجب له فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له عايز ايه اكتر من كده يا اخوانا ادعوا ادعوا ادعوا ادعوا المجيب هو الذي يعرض سبحانه وتعالى ان الله حيي كريم الكريم يا اخوانا هو الذي اذا سئل أعط- اعطى الكريم اسف الكريم يعطي دون ان تساله فما بالك لو سالته الكريم يعطي الكريم بيدي للفقراء من غير ما يسال فك... فكيف لو سالته فكيف لو بكيت عش... من... وطلبت منه فكيف لو تذللت لي فكيف لو الحيت عليه ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع العبد اليه يديه ثم يردهما صفرا صفرا يعني راجع من غير حاجه صفر خائبتين مش ممكن الحديث رواه الترمذي والحديث صحيح ها يا اخوانا بعد كل الكلام ده ممكن من الاجابه احنا هن- ه- ه- هنسيبكم الفاصل بس احنا عايزين في الفاصل ده نعمل حاجه كل واحد عنده دعوه غاليه قوي قوي قوي قوي في وسط ما انت دلوقتي اصل خلي بالك كل ما احساسك بالمجيب عالي قوي كل ما لحظات الاجابه تقرب قوي علاقه عجيبه كل ما تحس بالمجيب جدا وتستشعر الاسم الاجابه قريبه الاجابه قريبه احنا هنطلع فاصل وانا ادعي وانتوا تدعي ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا يا اخوانا ادعوا ادعوا ادعوا لعلها لا لعلها ساعة إجابة لعلها لعلها يوم إجابة لعل توفيق الله تبارك وتعالى أن نتكلم عن اسمه المجيب هو يسمعنا الآن وينظر إلينا ويطلع على قلوبنا ويعلم احتياجاتنا ويعلم مدى إحساسنا الوقت باسم الله ال- ال- القريب المجيب فإن شاء الله تكون ساعة إجابة وتكون توفيق من الله تبارك وتعالى ويكون من بركة هذه الليلة الجميلة من هذه الليالي العظيمة إن ملايين الدعوات تستجاب بإحساس الناس وصدق يقينهم أن المجيب سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء كم أجاب من دعوات سبحانه وتعالى كم أجاب والعجيب يا جماعة إن- لاحظوا حاجة عجيبة جدا إجابة الدعوات في القرآن إجابة الدعوات في القرآن دايما تأتي مع الدعوات المستحيلة علشان يطمنك يعني لاحظ كده مش عارف حد خد باله من الحكايه دي ولا لا تتبع كلمه فاستجبنا له لازم قبليها دعوه صعبه جدا صعبه جدا في, في, في, في وجهه نظر البشر ال- البسطاء الفقراء تعال تعالوا نتابع كده سيدنا ابراهيم عليه السلام واحنا هنا في مكه سيدنا ابراهيم جه هذا المكان ما كانش فيه بني ادم ولا نقطه زرع دعوه صعبه قوي رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات وفي الآية الأخرى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم مين يصدق يا اخوان طب أليس أليس هذا المكان اللي أمامنا الآن دليل على المجيب سبحانه وتعالى حد يصدق يا اخوانا يعني هو دعا الدعوة دي هل كان يتخيل سيدنا إبراهيم في هذه اللحظة إن هذا المكان سيساق إليه الملايين صيفا شتاء الأرض كلها تبكي بالدموع من أجل أن تأتي هذا المكان وتتمنى وتحاول وتجمع المال من أجل أن توفر ثمن تذكرة عشان تيجي هذا المال وبئر زمزم لا ينضب بقاله ألف رزق موجود لا يتوقف المجيب سبحانه وتعالى ال ال الإجابة الدعوات في القرآن الدعوات المستحيلة زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شوفوا ال- حلاوة الدعوة عاملة إزاي وهو في أوضته كده لوحده والدنيا كده و- و- و- وظلال الليل يعني وستر الليل إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني إزاي بس تخلف إزاي وأنت بتقول الكلام ده وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وفي آية أخرى وكانت امرأتي عاقرة طب إزاي إزاي لكن بيقول ايه في الاخر ولم اكن بدعائك رب شقيا عمري ما دعيتك ورجعت خائب صفر اليدين الله شوفوا الايه دي شوفوا الثقه وفي ايه اخرى ان ربي سميع لسميع الدعاء ولم اكن بدعائك ربي عمرك ما ردتني في دعوه اقول لكم حاجه يا اخوانا انا اعرف ناس بيقولوا الايه دي وهم موقنين بيها عمر ما ربنا ردهم في دعوه ايوه ناس عاديين زينا افتكر تاريخك كده والله أنا لما بفتكر تاريخي الواحد يبقى ولم أكن بدعائك ربي شقيا يعني م- م- شوفوا الآية تقول إيه فاستجبنا له يا ناس اللي ما بتخلفوش سيدنا زكريا وتحس ان الدعوات في كل حاجة الرزق اهو سيدنا ابراهيم افئدة من الناس تهوي اليهم سيدنا ابراهيم ها تعالى ندخل على دعوة تانية مستحيلة رجل عجوز وامرأته عاقر واشتعل الرأس شيب ووهن العظم كيف كيف أن له فاستجبنا له شوفوا الفأل السرعة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه طب اقول لكم حاجه يا اخوانا انا كتير دعيت قبل كده وقلت حتى في, ال- في التلفزيونات وكده ان انا ابني علي قعدت سنين عشر سنين بدون خلفه ولا سبب ومفيش امل ومفيش عشر سنين وكل الاطباء ومفيش يوم عرفه يوم عرفه وكنت بحج كانت السنه قبليها بس ما كنتش مهتم بالدعوه يوم عرفة من خمس سنين يا رب يا رب يا رب طول عرفة هي الدعوة دي مركز وقلت لكل اللي معايا ادعوا معايا والله يا اخوانا انا قلتها قبل كده نزلت من عرفة تاني يوم بكلم مراتي في منى بطمن عليها اخبارك ايه قالت لي انا تعبت شوية رحت للدكتور قال لي انت حامل والله ما اعرف غير كده اوعوا تفتكروا ان دي حاجة خاصة بيا اقسم بالله العظيم ان انا بعد ما حكيت القصة دي جالي ناس اشكال والوان يقابلوني يقولوا لي فعلنا هذا الامر والله خلفنا والله انا سمعتها بوداني دول والله الذي لا اله الا هو من ناس مختلفه من بلاد مختلفه في اماكن مختلفه ال- هذا ما حدث معنا بالضبط يستجيب لانه لانه من اسمائه الحسنى المجيب لو لو لو لو لو يعني لو لا يريد ان يستجيب لك لما انطق لسانك يا جماعه مين عنده دعوه شايف انها مستحيله ما احنا بنقول الدعوات المستحيله اهو الدعوات المستحيله في القران سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي دعوه مستحيله فاستجبنا له حد جاب ملك سليمان حد بسطت له الريح يحركها كيف يشاء هو اللي دعا بدي استجيبت له ها عايز مين كمان تحب نجيب مين ها من قاع البحار سيدنا يونس الملائكة يا رب صوت معروف من مكان منكر ذلك عبدي يونس يحوت فاستجبنا له ونجيناه من الغم اسمع بقية الآية وكذلك ننجي المؤمنين خلفة موجودة م- رغم الاستحالة رزق موجود إبراهيم رغم الاستحالة ملك موجود سليمان رغم الاستحالة في العصور القديمة واحنا دلوقتي محدش جاب ملك سليمان ايه كمان شفت غم وهم زي سيدنا يونس وكرب شديد فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بس يدعو بس يروحوا للمجيب سبحانه وتعالى شايف عندك ايه دعوات تانية في ايه دعوات تانية سيدنا نوح بعد 950 سنة ها الزمن طول اكيد مفيش اجابة فاستجبنا له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر بص الآية الجميلة أوي أوي أوي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون شوفوا كلمة فلنعم المجيبون ياه يا اخوانا اللي عنده دعوه الايام دي ايام اجابه واحنا في العشر الاواخر وفي التلت داخلين على التلت الاخير من الليل وساعه اجابه وليله قدر ورب مجيب ورب قريب وايام اجابه وانت مقبل على الطاعه ادعي بقى روح للمجيب ان شاء الله يستجاب لك عندك موضوع كبير يخلص ان شاء الله العشر ايام دول ايام اجابه الصحابه بيقول لك كنا نجهز لرمضان دعوات مخصوصه فلا ينقضي رمضان وياتي رمضان القادم الا وقد اجاب الله لنا ما دعوناه بها سيدنا ابو هريره يقول ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي يقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول له يا رسول الله امي كلما ذهبت إليها تسمعني فيك كلاما سيئا كل ما أروح لأمي تسمعني فيك كلام وحش وتقول فيك كفرا مش راضية تسلم ادعو الله ادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبو هريرة فرفع النبي يديه إلى السماء ها نفسك واحد يتهدي نفسك ابنك يتهدي نفسك فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهدي أم أبو هريرة يقول فانصرفت مستبشرا بدعوة النبي يعني كويس دعا لها فعدت إلى البيت فطرقت الباب فقالت يا أبا هريرة مكانك فقلت آه ستسمعني مرة أخرى في رسول الله ففتحت ففتحت الباب فنظرت إلي وقالت يا أبا هريرة اسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبكيت من الفرحة سيدنا دي قصة إسلام أمه فعلا يقول فبكيت من الفرحة فعدت إلى رسول الله وأنا أبكي أقول له يا رسول الله قد استجاب الله دعاءك وأسلمت أمي فقال النبي الحمد لله فرحة إجابة الدعاء حتى رسول الله بيفرح بإجابة الدعاء فقال النبي الحمد لله فقلت يا رسول الله ألا تدعو لي دعوة يعني طالما بقى الموضوع ألا تدعوني شيء بشيء آخر ادعو الله يا رسول الله أن يحببني أنا وأمي إلى المسلمين ويحبب المسلمين إلينا فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم يقول فما سمع بي مسلم إلا أحبني كل اللي عرفتهم في حياتي حبوني بعد دعوة النبي اللي يعرفني يحبني وانت بقى كم أجاب لك من دعوات فاكر فاكر والله ألاف الدعوات يا ما دعيت واستجاب لك بس المشكلة إيه الشيطان ماله شغلته الأساسية ينسيك إن الإجابة دي بتاعت دعائك أنت دعيت وكملت حصلت الإجابة اول شغله للشيطان ايه ينسيك يغلوش يخليك تفرح بالموضوع اللي, استو... اللي حصل عشان تنسى ان ده ببركه اجابه دعائك دي اجابه ده المجيب ينسيك المجيب بالذات اسم الله المجيب ليه الشيطان يعمل كده لانك لو علمت ان المجيب استجاب لك هتعلم ان معاك سلاح غير عادي وحبك للمجيب هيبقى عظيم وفرحتك بربنا هتبقى عظيمه وهيكون احساسك بربنا ان هو قريب قريب مجيب ولو ده حصل انت بقيت قريب قوي انت حققت قمه العبوديه الدعاء هو العباده وبالتالي فاول حاجه يعملها اول ما يستجاب دعائك افرح باللي حصل وانسى ان ده بسبب الدعوه عرفت ليه النبي اول ما قال الحمد لله اهبط اهبط عشان تفضل دايما حاسس بقيمة السلاح اللي معاك إن ربي قريب مجيب والله يا جماعة استجاب لنا يا يا يا يا يا افتكر آلاف القصص والله آلاف القصص آلاف القصص وكل واحد لو دخلنا انا انا كل يوم بقول للشباب ادخلوا على عمرو خالد دوت نت وابعتوا لنا لو كل واحد بس بعت قصته نكتب ملايين الصفحات كيف أجاب دعائي في الموضوع الفلاني وحاجات ملهاش دعوة ببعضها سبحان الذي لا تختلط عليه الأصوات سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع سبحان الذي سمى نفسه المجيب وقال قريب المجيب سبحان الذي يلهمك أن تدعوه فيستجب لك يلهمك ويعطيك سبحانه سبحانه سبحانه فضل إيه فضل أن المجيب سبحانه وتعالى يحب أن تأتيه في أوقات معينة فوق ان الاجابه في كل مكان في اوقات معينه تيجي نعددهم مع بعض كده ها تلت الليل الاخير اه يتنزل ربنا تبارك وتعالى الى جاء رجل النبي فقال يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال ثلث الليل الاخير ها تلت الليل الاخير ايه تاني اواق بين الاذان والاقامه ساعه اجابه ايه تاني يوم الجمعة إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم تيجوا نعملها الجمعة الجاية يا إخوانا إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجيب له خبئت ليه لتدعو في كل الأوقات طب إيه هي الأوقات اللي العلماء كلهم قالوا عليها يا إما بعد الفجر على طول يا إما ساعة الشروق يا إما وقت صلاة الجمعة عشان كده الإمام بين الخطبتين بندعي يا اما بعد الجمعه على طول يا اما بين العصر والمغرب يا اما ساعه الغروب عندك ست اوقات تعرف تجيبهم وتقول الجمعه الجايه بمنتهى التركيز هكون في الاوقات ديا بجيب 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق اهو وقت اجابه يعني ايه وقت اجابه الدعاء طب ما هو المجيب بيستجيب في كل وقت يتجلى على عباده اعظم واعظم واعظم في هذه الاوقات يوم عرفه ليله القدر رمضان ساعه الفطار ايه ده ايه كل ليه الاوقات كتيره كده عند السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء اقول لك حاجه جميله كمان جدا للمجيب سبحانه وتعالى تفرحك قوي لا يسالك المجيب ان تدعوه دعاء منمقا مخصوصا ادعي باي لغه تعرف عربي لا بعرف فرنساوي ادعي بالفرنساوي تعرف اردو ما بعرفش الا الاردو ادعي بالاردو سبحان وتعالى لم يشترط لا اذا دعا الامر عندك انت طب اصل انا ما بعرفش ادعي باللغه العربيه المنمقه ادعي بالعاميه ادعي باحساسك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا اجيد دندنتك ولا دندنه معاذ معاذ بن جبل يعني ايه دندنتك انا ما بعرفش اقول الكلام ورا بعضه زي ما انت بتدعي ما بعرفش اقول الدعوات ورا بعضها كده فقال له النبي فماذا تقول انت يا رجل فقال يعني تس- تسمع امام الحرم وهو بيدعي تقول انا ما اعرفش ادعي كده ازاي ادعي كده فقال له النبي فما تقول انت يا رجل قال اقول اللهم ادخلني الجنه اللهم نجني من النار فقال له النبي حولها ادندن انا ومعاذ شوفوا شوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم وصوفوا وشوفوا عظمة ص- الله ال- ال- المجيب ات- اتعب أي حاجة قول يا عم أي حاجة أي طريقة أي وقت لكن كمان في أوقات مخصوصة أكتر وأكتر وأكتر عند الكعبة عند الطواف عند الملتزم عند شرب زمزم كل دي أماكن وأوقات ودعوات مستجابة عند ختم القرآن ساعة ختم القرآن عند التوبة لأنك حديث عهد بطاعة عند حجاب واحدة متحجبة جديد عند واحد بطل ذنب معين عند واحد أقلع عن ذنب معين واحد هيختم القرآن كل دي كل دي أوقات لا وكمان حاجات أكتر من كده دعوة الأخ لأخيه بظاهر الغيب يعني إيه بظاهر الغيب يعني أنا مش معاك مش بدعي لك قدامك أنا في بيتي وأنت في بيتك وأنا رفعت إيدي قلت يا رب يا رب ارضى عن فلان اغفر لفلان ارزق فلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيوكل له ملك كلما دعا يقول له امين ولك بمثله المجيب يا اخوان تحس ان الله المجيب يعني يناديك و... ويدعوك ويفتح لك ابواب الامل لا انا اقول لكم في حاجه علاقه عجيبه جدا بينك وبين المجيب وانت بتدعي اقول لك ايه هي غريبه جدا بعد ما بتدعي على طول عارف بتحس بايه براحة صح بالذات لو كان الدعاء جامد تحس براحة مع ان انت مش عارف استجاب ولا لا وساعات بعض الناس بعد ما تخلص دعاء تقول الحمد لله الحمد لله دي ساعات بتطلع كده ارتياح ليه قلت ما عندي الى المجيب سبحانه وتعالى تحس ان النفس ارتاحت حاجة تانية كمان عجيبة جدا الدعاء فيه سر عجيب خلي بالك يا جماعة علماء النفس اسمع الحتة دي انت عمال تقول يا رب ثبتني يا رب ثبتني يا رب ثبتني يحصل ايه في عقلك الباطن بعد شوية عايز تثبت فاهمين فالنقطة دي خطيرة جدا للناس المهتمة الله يستجيب الدعاء طبعا لكن في حاجة بتحصل جواك يا رب ثبتني بعد رمضان يا رب وتقعد تدعيها مثلا ألف مرة وكل يوم كل يوم كل يوم تيجي بعد رمضان عقلك الباطن اتعود على الفكرة خلي بالكم يا جماعه عشان بعض الناس اللي اللي ما بتفهمش الا بالامور الماديه هذا الامر ايماني يقيني عقيدي لكن له بعد مادي عند الماديين ايه هو ان انت بيحصل جواك تع... يا رب يا رب عيني على الامتحانات عيني على الامتحانات هتذاكر فاهمين اقصد ايه يا اخوانا يعني الالحاح ولذلك احيانا تاخير الاجابه ليستقر الامر في نفسك ويكون ده رحمة من المجيب يستجيب لك ولكن لابد أن تكون أنت مستعدا تخيلوا هذا ال- ال- ال- المعنى ال- ال- الجميل فاضل إيه فاضل يعني أشياء أخيرة إجابة الدعوة لها أربع شروط من المجيب سبحانه وتعالى الشرط الأولاني المجيب له وأنت تدعوه أربع شروط الشرط الأولاني اليقين أنه يستجيب أنت مش مصدق أنه هو المجيب طب بتدعي ليه اليقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يقول النبي لا يقل أحدكم وهو يدعو يا رب لو شئت فعلت كذا ولكن ليعزم في المسألة شوفوا, ال- شوفوا المعنى جامد يا رب كذا يا رب كذا أدعوك بكذا يا مالك الملك حقق لي كذا شوفوا يبقى اول واحده ها يقين بعد كل اظن يا جماعه بعد كل اللي قلناه عن اسم الله المجيب عين ما يبقاش عندك يقين في الاجابه دي الاولى الثانيه الخشوع اثناء الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستجيب من قلب غافل له يا رب اعمل لي يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا يقول ابن عمر أنا أعلم متى يستجاب دعائي فقالوا له كيف تعلم قال إذا خشع القلب واهتزت الجوارح ودمعت العين أقول هذه ساعة إجابة فأبالغ في الدعاء يقول الإمام أحمد بن حنبل أتدرون من الذي يستجاب دعاؤه قالوا من قالوا قال تدرون رجل في قلب البحر قد تكسرت به السفينة تعلق بخشبة سيموت والبحر هائج والأمواج من كل مكان يصرخ يقول يا رب يا رب يا رب إذا دعوتم كذلك الرجل يستجاب دعاءكم يبقى واحد اليقين اثنين الخشوع والتذلل والإصرار والدعاء النقطة الثالثة عدم الاستعجال زي اللي بيروي زرعة هي لسه تحت الأرض يقول دي ما طلعتش يقوم سايبها وهي كانت خلاص هتطلع ال- ال- الإصرار وعدم الاستعجال مش مستعجل حقه ده. يقول النبي يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل قالوا كيف يستعجل قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء فلا يستجاب له وكان خلاص هيستجاب له النقطة الرابعة أكل الحلال أكل الحلال اوعوا يا جماعة اوعوا تصدقوا يا جماعة بصدقات في الأيام اللي جاية دي عشان تنظفوا فلوسكم عشان كده يعني هذه الايام عشان كده يقول لك من من سنن اجابه الدعاء انك تطلع صدقه لما يكون عندك دعوه غاليه عشان ضامن ان فلوسك طاهره اكل الحلال ثم ذكر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر يدعو يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لها أربع حاجات شروط المجيب ليستجيب دعائك احفظهم اليقين في الإجابة اثنين الخشوع في الدعاء ثلاثة ها عدم الاستعجال أربعة أكل الحلال طب أداب الدعاء كيف يحب المجيب أن أدعوه هل هناك أداب النبي يعلمك رفع اليدين الوضوء ما أمكن لأنك ممكن تدعيه وأنت سايق وأنت مش متوضي وأنت مش رافع إيديك كل ده ممكن بس الآداب الأقرب والأحسن رفع اليدين الوضوء استقبال القبلة كويس البدء بحمد الله عشان كده دايما تلاقي اول ما بنبدا الحمد لله الحمد لله ثم الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين التوسل الى الله باسمائه الحسنى وبعدين الالحاح في الدعاء وبعدين صدقه بعد الدعاء يقول ابن القيم فمن استوفى الشروط الاربعه يقين وخشوع وعدم استعجال واكل حلال وتادب بالاداب لا ترد دعوته ابدا ابدا ابدا ولو بعد حين قد تؤخر يقول الله تبارك وتعالى يا جبريل ادعاني عبدي نعم يا رب يا جبريل اخر مساله عبدي فاني احب ان اسمع صوته المجيب المجيب المجيب تعالوا ندعي ونذهب إلى المجيب ولعلها ليلة إجابة وندعوه بكل طاقتنا وكل واحد عنده أمنية في لحظات إن أنت قريب من المجيب سبحانه وتعالى إن شاء الله تكون ساعة إجابة إني داع فأمنه يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا قريب يا قريب قريب يا قريب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا من تقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا من امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابه يا من تقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان يا ذا الجلال والاكرام رسولك اخبرنا انك حيي كريم تستحي أن يرفع العبد إليك يديه ثم تردهما صفرا خائبتين اللهم لك الحمد أنك أنت القريب المجيب اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين في الآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا وتب علينا الليلة اغفر لنا وتب علينا الليلة اغفر لنا وتب علينا الليلة سامحنا سامحنا ارضى عنا الليلة الليل يا رب ارض عنا الليل يا رب يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص تب علينا تب علينا تب علينا اللهم إن كان فينا رجل أو امرأة شاب أو فتاة مصرا على معصية فأخرجها من قلبه الليل يا رب يا ذا الجلال والإكرام اجعلها ليلة عتق يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب اعتقنا الليلة يا رب سيمضي رمضان وأنت تعتق كل ليلة من النار عتقاء من النار يا ذا الجلال والإكرام لم يبق إلا القليل اعتقنا الليلة اعتقنا يا رب العتق يا رب العتق فلا نؤثر بعد ذلك في جهنم أبدا يا رب يا رب ما فينا رجل أو امرأة شاب أو فتاة يسمعنا الآن إلا وله عندك أمنية وطلب ودعوة نقسم عليك أن تجيبها له الليلة يا رب يا رب يا رب ما فينا رجل أو امرأة شاب أو فتاة صغير أو كبير إلا وفي قلبه أمنية الآن وأنت تسمعنا الآن وترانا وتنظر إلينا وأنت القريب المجيب نقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجيب لكل منا مسألته الليلة يا رب من كان مريضا فاشفه يا رب من مات من أمواتنا فارحمه يا رب انصر أمتنا يا رب يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز يا رب نصرا كنصر بدر تأييدا كتأييد موسى اجعلنا من أوليائك فإن أوليائك هم الغالبون اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول امرنا اعتق رقابنا فك اسرنا امن روعاتنا استر عوراتنا استر عورات المسلمين يا رب استر عورات نساء المسلمين يا رب اللهم اجعلها ليله هدايه يا رب اللهم أرنا في هذه الليلة آية ومعجزة في هداية الشباب والبنات يا رب لا يمر رمضان إلا وهديت شباب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الإخلاص سامحنا اقبلنا اعفو عنا ارحمنا أدخلنا الجنة حرمنا على جهنم يا رب يا ذا الجلال والإكرام هذا دعاء من يوقن بالمجيب القريب هذا دعاء من يحب المجيب القريب وأنت وعدت بالإجابة يا رب لا ترد دعوتنا الليلة واعتقنا واغفر لنا وحرمنا على جهنم واكتبنا من أهل الجنة اللهم إننا نخاف أن ينتهي هذا الدعاء فتكون ليلة إجابة اللهم ارحمنا بأتقى امرأة تبكي بيننا الآن ارحمنا بأخلص شاب يدعو بيننا الآن ارحمنا واستجب دعاءنا بدموع من يبكي الآن اكتبنا من أهل الجنة واعتقنا وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام على أيدينا يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة يا رب يا رب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد